ربنا وبالإسلام أحيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم مرحبا بكم بعد أيام رمضانية عامرة بالإيمان والأعمال الصالحة وأفعال الخير والطاعات يتواصل لقاؤنا على مائدة النبوة يتواصل لقاؤنا لننهل من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اللقاء سنقف مع طائفة من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى علماء الأمة من بعده والواحد فينا أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يسأل نفسه ما أحب شيء إلي لأن الواحد فينا إذا حدد الأولويات إذا حدد الغايات إذا حدد الأهداف فإنه سيرسم خ- خطته بجد بمهارة ويتفاعل مع الخطة ويسعى نحو تحقيق الهدف والغاية زمان كده علمونا وما زلنا بنتعلم نحن نقول الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والإسلام عزنا فاحنا بنقول الله غايتنا كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى يبقى غاية موسى عليه السلام إيه أن يرضي الله عز وجل وأن يرضى الله عز وجل عنه سيدنا آه، آه، إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين سيدنا النبي المصطفى محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا والله عز وجل علمه أن يعلن غايته ويقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما لا عوج فيه ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يبقى غاية النبي عليه الصلاة والسلام كما حددها الله عز وجل له في كتابه إيه؟ لله رب العالمين لا شريك له أنا لله يعني حياتي كلها لله ومماتي لله وأعمالي لله لكن في هذه الحياة التي نعيشها هناك جملة من الأعمال ينبغي أن يتطبع بها الإنسان يعني يتطبع يعني تكون له شأنا وعادة يعني تكون سمة بارزة يعني تكون صفة ظاهرة فيه يعني الناس لما تشوفك تفتكر معاك الصفة البارزة هيبقى فيك مجموعة صفات حسنة عندك مجموعة أعمال خيرة تقوم بها لكن فيها عمل أظهر فيها عمل أعظم فيها صفة أشد ظهورا أكثر بروزا يبقى ده التميز بتاعك ده التميز مطلوب مني أن أنا أكون متميز في مجال وعندي عطاء وعندي رغبة في تحقيقه وتحصيله وأس وأسعى وأبذل ما في و- وسعي وأستفرغ ما في جهدي وطاقتي لأجل تحقيق هذا العمل الأعظم وحوالين منه أعمال أخرى بت- بتخدم عليه فإحنا هناخد نماذج مش كل النماذج تعالوا نشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت أحب الأعمال إليه نبدأ بحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والطحاوي رحمة الله عليهم جميعا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل يبقى أحب الأشياء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما جاء في هذا الحديث أن يذكر الله تعالى إلى من من الفجر إلى طلوع الشمس أن يذكر الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يذكر الله تعالى إيه يسبح الله سبحان الله يهلل لا إله إلا الله يكبر الله أكبر وأصناف الذكر الأخرى يبقى من أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل في أول النهار وفي آخر النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى يبقى الذكر هيوصلك إلى الرضا إلى الرضا بالله وإلى الرضا عن الله وإلى الرضا بأمر الله عز وجل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار أول النهار وآخره لعلك ترضى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا في الصباح وفي المساء يبقى ذكر الله عز وجل باللسان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أول النهار وآخرة وده مطلوب مننا بقوة وبشدة وما نستهنش بيه وتعال نشوف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أول النهار وآخرة كيف يكون حالهم فيما بين الذكرين يعني واحد صلى الفجر وجلس يذكر الله عز وجل أذكار الصباح أو يقرأ القرآن أو أيا ما كانت هذه الأعمال القولية اللسانية التي يذكر الله بها ومن بعد صلاة العصر يذكر الله خدوا بالكم مش شرط أن أنا أكون قاعد فاضي يعني لا ممكن يكون واحد وراه شغل فبيركب السيارة بعد الفجر ورايح عمله أو القطار أو الأتوبيس أو ما شابه ذلك فقول له وانت في الأتوبيس اقرأ سواء هو اللي بيقود أو هو إيه ال- الراكب وممكن واحد تاني قاعد يكتب حاجة بيخلص ممكن يذكر الله سبحان الله والحمد لله لو يقدر يجمع بين العملين ما يقدرش يبقى يدي لنفسه وجبة كده خمس دقايق عشر دقايق ما تحرمش نفسك من ذكر أول النهار ومن ذكر آخر النهار ومن ذكر آناء الليل لعلك ترضى ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك بالنهار ويرضيك بالليل وتصل إلى هذا المقام مقام الرضا بالله عز وجل وعن الله وبأمر الله شوف اسمع كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما بيوصفه ابن القيم دي مشاهد غالية والله تتكتب بمية الذهب أو زي, زي ما بيقول الشيخ محمد حسان تكتب بماء العيون بماء العيون ابن القيم بيقول كنت أرى شيخي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما كنت أرى شيخ ابن تيمية يقعد فيذكر الله عز وجل من صلاة الفجر حتى انتصاف النهار ايه الصبر ده ما هو اصل لعلك ترضى فترة الذكر ده هي هينبني عليها الوصول الى الرضا فبيدي على قد ما هو عايز مقام الرضا عايز توصل له اه يبقى خلاص ادفع مهره بقى وفي واحد عايز يقول لك لا نص رضا خلاص هيدفع نص مهر فاللي بي بي بيدمن ذكر الله عز وجل ويوفر وقت الذكر في أول النهار وآخره وآخره وآ وآناء الليل هذا يصل إلى مقام الرضا مع ال- مع الفرائض الأخرى يقول ابن ابن القيم رحمة الله عليه شيخ ابن تيمية كنت أراه يقعد فيذكر الله عز وجل من صلاة الفجر حتى انتصاف النهار فيقول فرأيته كثيرا يداوم على ذلك يوم 2 3 10 سمة بارزة فيه من الفجر لانتصاف النهار ساعة الضحوية يعني كده قاعد يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فبيقول قلت له يا شيخي أراك تداوم وتواظب على الذكر من حين تصلي الفجر إلى انتصاف النهار فقال له ابن تيمية كلمة رائعة غالية بيقول له ايه قال له تلك غدوتي ولو تركتها سقطت قواي انت عارف القعدة بتاعتي من الفجر لحد الضحوية اذكر الله فيها وسبح واقرأ قرآن واحمد الله دي الغدوة بتاعتي ما هو البدن له غذاء والروح لها غذاء فغذاء البدن الطعام والشراب وغذاء الروح ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آه، آه، غ- غذاء, غذاء البدن الطعام والشراب وغذاء الروح ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فبيقول له تلك غدوتي ولو تركتها سقطت قواي يعني لو ما فتحتش نهاري بذكر الله هذه الفترة الطويلة ما اقدرش اصد اخر النهار شوف بقى الحاجة العجيبة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول ايه يقول فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب في النهار ما لا يكتبه غيره في جمعة ايه ده ازاي يعني ذكر الله عمل له طاقة زائدة يعني أنا مثلا عندي مولد يتحمل ألف لمبة مولد كهرباء يتحمل ألف لمبة لو حطينا ألفين لمبة النور هيبقى شكله إيه ضعيف خالص طب لو حطينا 3000 لمبة يا دوبك كده يبقى النور في ال- في اللمبة اللي هي ال 3000 هيبقى عامل زي الشمعة كده بل أقل يقول لك أصل المولد حمولته ألف لمبة بس فلما يكون المولد كبير بقى يشيل 10000 لمبة و100 ألف لمبة ومليون لمبة وي- ويولع بلد بأكملها أي نور يعني ينور بلد بأكملها هو ذكر الله عز وجل على قد ما تكتر منه على قد قلبك ما يطمن وعلى قد قلبك ما يطمن على قد روحك ما تقوى وعلى قد روحك ما تقوى على قد أعضائك ما تنبعث في الطاعة وعلى قد أعضائك ما تنبعث في الطاعة شوف بقى القلب بيولد وبيدي لل- بيولد إيمان وبيدي للروح طاقة وبيدي للأعضاء عمل تبص تلاقي إنتاجيتك في العمل سواء في المذاكرة أو الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو تدريس العلم أو طلب العلم أو الخدمة في البيت أيا ما كان نوع عملك تلاقي إنتاجيتك أعلى في واحد تاني لم يذكر الله وبالتالي مولد الإيمان في قلبه ضعيف وبالتالي الروح بترجع لورا وبالتالي الأعضاء بتبقى كسلانة وبالتالي العملي الانتاج بيبقى ايه اقل طب تعالى شوف واحد قال اذكار الصباح واخد وجبه كويسه كده من اذكار الصباح وراح الشغل بتاعه وشوف حيويته ونشاطه وهات واحد تاني ما قالش اذكار الصباح واعمل مقارنه بينهم والاتنين مسكوا الشغل من 8 ل 2 والات- وماشيين طبق الاصل ده بيشتغل وده بيشتغل محدش وقف هتلاقي اللي بيشتغل من 8 ل 2 مع ذكر الله في الصباح بفتره كافيه إنتاجيته أتقن وأجود وأعلى من إنتاجية الذي لم يذكر الله في الصباح نفس القضية على مث... على مسألة الوضوء وصلاة الصبح هات واحد صلى الفجر في جماعة هم؟ وتوضى طبعا من قبلها وذكر الله وشوف يومه عامل إزاي نشاطه إيه حركته طاقته وهات واحد تاني لم يصلي ولم يذكر الله لما توضأ يا دوبك كده معلش بين قوسين بعماصه شوية مية خبطهم على وشه ومشي راح الشغل أو صلى بعد الشمس ما طلعت وبال الشيطان في أذنيه شوف ده وشوف ده والله وأنا أؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يذكر الله حين يستيقظ ثم يتوضأ ثم يصلي الصبح في جماعة أو على أقل تقدير في بيته قبل أن ت- قبل أن تطلع الشمس هذا يكون عمله أتقن وأجود وأفضل وأحسن وأكثر إنتاجية وأكثر فاعلية ويكون أكثر نشاطا في يومه كله وهات بقى اللي ما ذكرش الله حين استيقظ ما قالش أي ذكر للنوم حين استيقظ ولا توضى ولا صلى وقام بعد صلاة ال- بعد الشمس ما طلعت والفرد راح ورايح شغله مهما عمل لو حاول ينحت في الصخر انتاجيته آخر النهار تعبانة لأنه كسلان وخبيث الكلام ده مش من عندي ده عندي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا ركز معايا ده ده سر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقعد فأذكر الله عز وجل من حين من حين طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب لا من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل يعني أربع عبيد من ولد إسماعيل يعني لهم قيمة ولهم شأن وسعرهم غالي فده سعر غالي يعني إيه عمل عظيم شوف يقول لك إيه, إيه إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام الواحد لما فينا يجي ينام كده آخر الليل الشيطان يضرب على قفاه ثلاث عقد ثلاث عقد ثلاث عقد شيطانية ينفث على كل عقدة يقعد ويقول الشيطان عليك ليل طويل فارقد نام وشخر بقى ليلتك طويلة عليك ليل طويل فارقد فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة فإن هو توضأ انحلت عقدة فإن هو صلى انحلت عقده كلها التلات عقد الشيطانية اللي مضروبين آخر الليل على قفاه انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس ده كلام مين ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان يعني الذي لا يذكر الله حين يستيقظ ولا يصلي ولا ولا يتوضأ ولا يصلي الصبح ع- قبل طلوع الشمس ده خبيث النفس كسلان هتلاقي ده يعطل المصانع ويعطل الإنتاج ويوقف المراكب السايرة طيب اول الواحد فينا ما يصحى يقول ايه بيذكر الله اول ما بتصحى بتقول ايه اول حاجه تنطق بيها ايه ايوه صح الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اول حاجه تنطقها تقول ايه بعد ما تصحى من النوم الحمد لله طب ليه الحمد لله انا نمت وارتحت النوم نعمه شوف كده غيرك بينادي على النوم وبياخد اقراص منومه ومفيش فايده او بيعاني من المرض او خايف وكل لما يجي ينام النوم طاير من عينيه وقلقان ومكروب مم؟ فانت نمت وارتحت دي نعمه مفيش مرض بتئن منه مفيش عدو خايف منه مفيش مصايب متربصه بيك اه دي نعمه او الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره ده دعاء تاني في الحمد لله برضه الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري يعني وأذن لي بذكره يعني كتبني من الموحدين في هذا اليوم وأن أكون من العباد ده النهاردة هزود خمس صلوات كل يوم يعدي عليك غنيمة أي يوم بيتكتب لك فيه عمر وتصبح تلاقي نفسك مع الأحياء الحمد لله أنا من الأحياء أنا من اللي هيقولوا النهاردة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا من اللي هيصلوا الصلوات الخمس أنا من اللي هيتقنوا العمل أنا من اللي هيبروا والديهم أنا من اللي هيصلون أرحمهم أنا من اللي هيحسنوا للناس أنا من اللي هيأثروا في الحياة ويقدموا خير فيها فأنا فرحان إن في يوم جديد بناء حيوي فعال في حياتي تخيل بيقول كده اي واحد يصحى من النوم علاوه على الاذكار الاخرى بقى وبعد كده بتتوضى ومع الوضوء بتقول بسم الله وفي نهايه الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتدخل في الصلاه ما بين تكبير وتسبيح وتحميد وتسميع وقراءه قران وتسليم سبحان الله يبقى ده أصبح نشيطا طيب النفس وتحلت عقد الشيطان اللي كانت معقودة على أفاء آخر الليل إنما الذي لا يذكر الله ولا يتوضأ ولا يصلي أو يهمل الصلاة حتى تطلع الشمس ده أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه بقى كان بيحب ذكر اللي يقول لك أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل ليه؟ لأن الذكر طاقة لأن الذكر حيوية لأن الذكر نشاط وبعدين هو أنت خبراء التنمية البشرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا ان لازم تدي لنفسك رساله ايجابيه يعني طول آه، اما واحد كده يكون مش واثق في قدراته ولا آه، يعني كسلان منهزم نفسيا يقول لك اصل انا هسقط طالب مثلا اصل المواد صعبه حتى لو الماده سهله هتبقى صعبه ها الطالب اللي يقول المادة صعبة ولو هي سهلة هتبقى صعبة ادى لنفسه رسالة سيئة انما اقول ان شاء الله المادة سهلة وان شاء الله لو كانت صعبة هفتتها بايه بحاجتين او اكتر الحاجة الاولانية اللي فتت بيها المادة الصعبة او ال- المشوار الصعب او التجارة الصعبة او اي مشكلة صعبة اي حاجة صعبة تقابلك في حياتك مثلا لو واحد آه، عايز يتجوز واحد يا عم تجوز مين ده دول اللي هيرفضوك ده هيعقدوك في المهر ده مش عارف ايه دي جوازة صعبة لا ما تروحهاش انت المفترض تقول له لا باذن الله هتبقى سهلة واحد انت هتتاجر في حاجة فيقول لك لا ده صعب لا ده كذا قول له لا باذن الله مش هيبقى صعب لو قلت اه هيبقى صعب هتنام في الخط على طول على طول هترجع لورا هتنهزم نفسيا لانك اديت لنفسك رسالة سلبية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ندي لانفسنا كل يوم في الصباح رسالة ايجابية بذكر الله ده حتى في الحرب لما العدو يقابلنا واحنا خايفين من الأسلحة بتاعته ايه اللي يثبتنا ويبعد عننا الخوف اي عدو اي عدو ايه اللي يثبتنا ويبعد عننا الخوف ذكر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة يعني من اعدائكم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ده فين ده في الحرب طب ايه رايكم ان ذكر الله عز وجل بيدي طاقة ممكن توقع الحصون هتقولوا بقى الشيخ بقى درويش وماله بس ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الذكر لما أنت تقوله بلسانك قويا مدويا من قلب مفعم بالإيمان الذكر يطلع من لسانك يعمل إيه؟ يوقع الحصن أو والله العظيم ممكن تقول لا إله إلا الله والله أكبر الحيطة تقع ازاي يعني الكلام ده طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند الإمام مسلم في صحيحه حديث صحيحه عند الإمام مسلم ثالث كتاب عندنا في الإسلام القرآن البخاري مسلم حديث يروي أبو هريرة مفاد الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيسألهم يقول لهم آه، أتعلمون عن آه، مدينة آه، أحد جانبيها في البحر والجانب الآخر في البر في مدينة لها جنب في البحر ولها جنب في البر تعرفوا عنها حاجة قالوا نعم القسطنطينية اللي هي فتحها محمد الفاتح وح وح والقسطنطينية في الأحاديث مفاتها إن هيملأها الردة والكفر ثم تفتح في آخر الزمان المهم شوف بقى الفتح اللي في آخر الزمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليها جيش ليفتحوها فيجدون أبواب ال- القسطنطينية وحصون القسطنطينية آه، يصعب عليهم أن يجتازوها أو أن يعبروها فيقفون فيقولون الجيش اللي هيفتح القسطنطينية في آخر الزمان فيقفون فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيقع أحد جانبيها الجانب اللي في البر أو في البحر ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر الجيش الجيش بيقولها بقى بقوة الإيمان وتخيل بقى الألوف اللي واقفة فيقع الجانب الآخر ثم يقولون المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح لهم المدينة ويفرج عنهم ويدخلون المدينة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بغير قتال بغير قتال لا يحملون سلاحا ولا يرمون بسهم يعني لا رصاصة ولا سيف ولا دبابة فقط قالوا لا إله إلا الله والله أكبر ما تتعجبوش يا جماعة ده انت بس كده لما يبقى قلبك مليان بالإيمان وبالطاعة والذكر شغال على طول مع قلبك مع إقامة الفرائض يعمل حاجة عجيبة طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لما جه آه، غورث ابن الحارث أو غورث ينفع الاثنين غورث أو غورث ابن الحارث آه، في غزوة ذات الرقاع الصحابة قاعدين كده تحت الشجر مقيلين وكل واحد معلق سيفه فالنبي عليه الصلاة والسلام نام تحت شجرة فجاء غورث ابن الحارث وكان رجلا كافرا فاستل سيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتسلل كده وأخذ سيفه ثم وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهر السيف كده اهو وقال من يمنعك مني يا محمد خلاص بقى هقتلك مين يحميك بقى السيف في ايدي وانت تحت السيف اهو فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله الله دي ذكر تخيل طلعت كلمة الله من فم النبي عليه الصلاة والسلام الفم اللي احنا بنتعلم منه وطالعه منين بقى من القلب الله بقى تتصور في قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاملة ايه ده سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم ده أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس تقوى وأشد الناس خشية لله وأعلمهم لله بالله عز وجل وأعبدهم لله فلما غورث قال له من يمنعك مني يا محمد السيف في إيدي وهخلص عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله شوف كلمة الله عملت إيه هزت إيد غورث مفصله ثابت فوقع السيف من يده بمجرد كلمة الله فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام السيف فقال له من يمنعك مني يا غورة السيف بقى في إيدي ما فصلك ثابت من كلمة واحدة الله فقال كن خير آخذ يا محمد كن خير آخذ سامحني أنا غلطان خليك أنت أحسن مني فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد في المسألة ان انت لما يكون قلبك مليان بالإيمان وبتقيم الفرائض والطاعات وتيجي تذكر الله الذكر ده بيقويك بيربط على قلبك بيثبتك ده لدرجة ان القوة تديك طاقة طاقة تهد حيطة واحنا ضربنا المثل بجيش القسطنطينيه اللي في اخر الزمان طيب هختم بقى عشان انا مش حديث عن الذكر والله انا حديث عن احب الاشياء في في لقطات م- شتى السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها والسيدنا علي رضي الله تعالى عنه آه، احنا عارفينهم طبعا مش محتاجين لتعريف اما فاطمه فهي الزهراء فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسنين الطاهرين الحسن والحسين وعلي أبو تراب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رباه النبي عليه الصلاة والسلام وأحد أبطال الإسلام وأحد الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة ونشهد الله أن نحب آل البيت جميعا من غير مغالاة من غير مغالاة فالمهم سيدنا علي والسيدة فاطمة وأعتقد إن إحنا قلنا هنا لقاء كامل عن الحديث اللي جاي ده بس جه ميعاده إن ذكر الله ليه النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأشياء ليه إنه يقعد من بعد الفجر يذكر الله لحد طلوع الشمس ومن بعد العصر لحد الغروب ده أحب الأشياء للنبي يقول أربع عبيد من ولد إسماعيل سعر الواحد شيء وشويات يعني مثلا عارف لما يكون العبد قيمته ألف دينار العبد الكويس ألف دينار الدينار أربعة وربع جرام ذهب أربعة وربع جرام ذهب في ألف يعني يعمل لك حوالي أربعة حوالي كام كام ده أربعة كيلو ذهب وربع ولا أربعة كيلو ذهب ونص بكام ده أربعة كيلو ذهب يعني بكام دلوقتي شوف بقى توصل بكام الله أعلم ده الذهب غلي دلوقتي ب 300 جنيه ولا إيه فشوف يعني يوصل لك ال- الكيلو ب 100000 جنيه مثلا يعني العبد ب 400000 أربع عبيد يعني بمليون و 200000 النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا أقعد من بعد الفجر لحد ما الشمس تطلع أذكر الله ومن بعد العصر لحد ما الشمس تغرب أذكر الله أحب إلي من إن أنا أعتق عبيد بمليون و 200000 ألف جنيه شفت ازاي لان ال- الوقت ده والذكر في الوقت ده له طاقة طاقة هائلة المهم سيدنا علي والسيدة فاطمة كانت سيدة فاطمة بتخدم في البيت وسيدنا علي بيجيب الخدمات من بره مين يخدم في الباطن السيدة فاطمة مين يخدم في الظاهر سيدنا علي مين عليه خدمات البيت سيدة فاطمة مين عليه خدمات بقى اللي يتولى المسائل في الخارج ويجلب حاجات الم- سيدنا علي فايديها يعني خلاص أصابع م- مجلت انتبرت بربقت يعني كده زي الناس ما بيقولوا طلعت كلوهات كده وطلعت ميه فيها من كتر ما بتطحن وبتغ... بنت اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كتر الطحن والخبز والعجن والقيام بمسويات البيت فقامت قالت أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي أخبرها إن في سبي في إماء جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فالحقي لك واحدة ت- تخدم عليكي يديكي حد من الإماء اللي عنده فراحت فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعت فكانت سيدة عائشة موجودة فقصت عليها فاطمة القصة والله أنا تعبانة وإيديا هي من كتر الشغل خلاص الإيش الجلد بتاعها طلع بره فكنت جاية طمعانة يديني خادمة تخدم معايا في البيت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها والله ما كنت لأعطيك وأدع فقراء أهل الصفة طب انت عندك بيت وعندك زوج و- ومستورة والحمد لله في ناس من أهل الصفة قاعدين في المسجد ما لهمش بيوت قاعدين في المسجد بيتهم المسجد ومستنيين اللقمة اللي تجيلهم من إخوانهم هدية في وسط النهار ولا في آخر النهار دول أنا هبيع الجواري والعبيد والإماء وأتصدق بثمنهم على الفقراء لحد ما أخلص الفقراء أبديكي شوف النبي عليه الصلاة والسلام المهم فالسيدة فاطمة انصرفت حياء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليزورها فدخل عليها وكان سيدنا علي وسيدة فاطمة دخلوا تحت لحافهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هم ليقوما فقال كما أنتما فدخل بينهما في لحافهما شوف الحنان دخل وسطهم كده النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم ألا أخبركما بما هو خير لكما من خادم ألا أخبركما بما هو خير لكما من خادم أنت كنت جاي عايزة إيه واحدة تخدم معاكي عشان أنت تعبانة فلما واحدة تسند معاكي هتديكي قوة هتديكي طاقة يبقى أنت شغالة باتنين وفي نفس الوقت آخر النهار تبقى مرتاحة مش تعبانة أقول لك حاجة لما تقوليها آخر النهار قبل ما تنامي ربنا يديكي طاقة اتنين يبقى إذا كنت بتشتغلي بطاقة وخلصتها في النهار وتعبانة آخر الليل وهتنامي كده أهو عامل زي واحد فينا يقول ده أنا نم- نمت زي الجتة المرمية على السرير ما حسيتش ولا دريت بالدنيا عايزة آخر النهار ت- ت- تبقى فيكي طاقة اتنين وتصبحي تاني يوم كأنك ما كنتش شغالة امبارح كأنك كنت قاعدة في حرير في حرير آه، طبعا كلنا عايزين الكلام ده قالت بلى يا رسول الله أو قال بلى يا رسول الله علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال إذا أويتما إلى فراشكما أما تيجوا تناموا بقى كده أهو فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم عرفت ليه بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبره وأهلله وأسبحه أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل علشان كل اللي احنا سمعناه ده طاقة طاقة فاعلية إنتاج نشاط حيوية يلا نشوف احنا الموضوع ده لعل الله عز وجل أن يرزقنا فضله طب إيه تاني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يا سلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس والشمس بتطلع على إيه؟ على الدنيا يبقى الأربع كلمات دول أحب من الدنيا اللي ربنا سماهم إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ده اللي أنت خير أملا ده اللي أنت تشيله الوقت زنقة ده اللي هينفعك في الحاضر وفي المستقبل ده اللي نتيجته مضمونة 100% والباقيات الصالحات إيه هي الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والولد الصالح يموت فيحتسبه أبوه وأمه حد يموت له ابن أو يموت له بنت فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويحمد الله ده برضو من الباقيات الصالحات شفت ذكر الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيها بس خدوا بالكم هي المشكلة مش مشكلة ذكر لسان يا جماعة ما هو في علاقة تبادلية كده بين اللسان والقلب ال- قلبك لو في إيمان الذكر هيطلع منه يهد جبال يهد جبال والله أخبرونا واستمعت إلى بعض الدعاة بيقول إن كان في أيام الحرب الأفغانية الجهاد الأفغاني ضد السوفييت قبل الاتحاد السوفيتي ما ينهار لما كانوا محتلين أفغانستان كان في الجهاد الأفغاني الواحد يمسك شوية التراب ويقول الله أكبر ويرمي ينسف دبابة الله اه والله طب وانت هتستبعدوها ليه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما اصطف الكفار وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ونظم الجيش راح ماسك شوية حصبة كده من الأرض حصل وراح رامي كده هو قال شاهت الوجوه وراح رامي فما من أحد إلا أصابه شيء من الكفار فالمؤمن حين يمتلئ قلبه بالإيمان ذكر الله يهد جبال ويغير حياة يثبت يرفع الشأن طبعا يهد جبال الفسق والفجور والكفر والعصيان والطاغوت يغير حياة يخليك أكثر فاعلية أكثر نشاطا أكثر إنتاجية يبقى إيجابا وسلبا فالمهم إن إحنا عندنا إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إليه وتكون أحب إلينا جميعا من الدنيا وما فيها لأن في علاقة بين القلب وبين اللسان فاللي في, ال- في القلب يغرف منه اللسان إذا كان القلب فيه إيمان وقوة ورضا بالله وحب وتوكل وصدق ورجاء وخشية ال- اللسان تطلع منه الأذكار قوية زي ما شرحنا خلاص توقع ايد السيف من ايد واحد ماسك عايز يقتلك ولو السيف على رقبتك ربنا يزلزله سبحانه وتعالى تخليك اكثر انت يعني اللي الناس يشتغلوه في جمعه انت تشتغله في يوم اه والله مش شيخ الاسلام ابن تيميه حصل معاه كده ابن القيم بيقول لي كان الناس يعملوه في جمعه واكتر من جمعه مين يعمله في يوم ابن تيميه سبحان الله كثره ذكر الله عز وجل مع الايمان القوي واللي انت توصله من لسانك لقلبك يحرك حياتك فقلبك يدي للسانك ولسانك يدي لقلبك فما تقولش بلسانك إلا خير لأن على قد ما تذكر الله عز وجل بلسانك على قد قلبك ما يطمئن ويخشع ويقبل على الله و- ويثبت وعلى قد الواحد ما يلغو أو يكذب أو يفشر أو ينم أو يغتاب أو يشهد زور أو يسب أو يلعن أو يطعن أي كلام بقى من الكلام الفاضي ده بيدي لل... بيعبي في ال- الكلمات السيئة واللغو والكذب والفجور وشهادة الزور والكلام ده يعبي في القلب ظلمات نيكات سوداء لحد ما يسود فابعت رسائل إيجابية لقلبك قلبك يبعت لك ثقة يبعت لك طمأنينة يبعت لك إنتاجية يبعت لك فاعلية يبعت لك ثبات كفاية علينا كده في الحتة دي شوف برضو إيه تاني النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه ركعتين سنة الفجر اللي هم السنة ما بالك بالفرض بقى سلام شوف سيد عائشة بتقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر ركعتين السنة أحب إلي من الدنيا وما فيها ما بالك بالفجر اللي ربنا قال عنه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة وبعدين كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ في الركعة في صلاة الفجر بيقرأ في صلاة الفجر من 60 ل 100 آية ليه؟ كان يطيل القراءة في صلاة الفجر ليه؟ علشان يطول زمن البركة زمن شهود الملائكة إذا كان ربنا بيقول لنا في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا طب طالما الملائكة بتشهد قرآن الفجر نعمل إحنا إيه؟ نقصر ولا نطول؟ نطول طبعا تراعى حال المأمومين إن المأمومين آه، يشق عليهم الطول خلاص صلي بصلاة أضعافهم يعني إيه خفف كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أما فليخفف لكن لو الناس راضون وبيستحضروا الثواب وشهود الملائكة ما فيش مانع من 60 ل 100 آية أو حسب ما يقتضي المقام لئلا تشق على الناس المهم يطيل زمن الصلاة يبقى ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وفي ركعتين أهو ركعتين سنة وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيسيب ركعتين سنة الفجر لا في السفر ولا في الحضر لو هو في المدينة ولا هو مسافر ولا في السلم ولا في الحرب وكان يقول صلوهما ولو ولو أدركتكم الخيل لو العدو جاي يجري عليكم صلوهم برضه الله أكيد لهم سر الركعتين دول لهم سر أحب إلي من الدنيا وما فيها وبعدين ده أنت لما تطلع كده بيقول لك وأنت طالع الصبح كده رايح تصلي الفجر في المسجد ومفيش معاصي بقى أصحاب المعاصي لموا المتبرجات وأصحاب الفسق والفجور لموا تعابينهم ودخلوا بيوتهم ونايمين فأنت ماشي شايف مفيش حد شايف بقى إيه إنك ماشي ملائكة معاك بإذن الله عز وجل بشر المشائين في الظلم صلاة الفجر وصلاة العشاء إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو يعلم الناس ما في ركعتي الفجر لأتوهما ولو حبوا يحبي بيبقى مريض يقول لك سيبوني احبي اروح لركعتين الفجر اصليهم ده الثواب فيهم عظيم والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيتركهم ابدا لا في السفر ولا في الاقامه ولا في السلم ولا في الحرب وكان بيقول احب الي من الدنيا وما فيهما ركعتين سنه الفجر طب كان بيقرا فيهم بايه من باب بقى التعليم بيقرا في الركعه الاولى بالفاتحه وفي الركعه الثانيه بسوره قل يا ايها الكافرون للي حافظها يعني وفي وفي الركعه الثانيه بسوره يبقى يقرأ بالفاتحة في الركعة الأولى وسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص لأن سورة الكافرون تساوي في كلمة التوحيد لا إله وسورة الإخلاص إلا الله فأنت بتقول لا إله إلا الله بلسانك وبتقولها بصلاتك فسورة الكافرون والإخلاص لما تحب تكتبهم في جملة تقول لا إله إلا الله فسورة الكافرون تساوي لا إله وسورة الإخلاص تساوي إلا الله فمجموعهم لا إله إلا الله عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إن إحنا نفتح يومنا بأول ركعتين هنصليهم بعد أذان الفجر اللي هم إيه ركعتين سنة الفجر تقرا في الركعه الاولى بالفاتحه والكافرون والركعه الثانيه بالفاتحه والاخلاص عشان يبقى انت بتقول يا رب انا بوحدك توحيد عملي طيب الركعتين الاخرانيين ايه ركعتين سنة المغرب صليت المغرب بتصلي بعده ركعتين سنة مؤكدة بتقرأ فيهم بإيه؟ بالفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والخاص في الركعة الثانية يبقى بدأت يومك بتوحيد عملي وختمته بتوحيد عملي ده غير إن أنت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات حين تصبح وحين تمسي أو مئة مرة حين تصبح وحين تمسي من يقولها كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وكن له عند الله عدل عشر رقاب محررين كأنه أعتق عشر عبيد وكان في جنة من الشيطان حتى يمسي يعني ربنا يحميه من الشيطان في يومه هذا كل يبقى ركعتين الفجر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ما فما بالك بالفرض بقى اللي كتير مضيعه من أمة الإسلام ما بالك احنا يا دوبك لسه معلش دم رمضان ما بردش بقالنا كام يوم بقالناش يطلع 15 يوم اهو النهارده 14 ليله 14 اهو وكتير من المساجد في صلاه الفجر خاويه على عروش المسجد اللي كنا بنشوف فيه 10 صفوف والناس بتصلي بره بقى هو صف واحد صف واحد فقط لا غير وتلاقي عايز يكمل واحد على جنب عشان يبقى الصف يكتمل اين ذهب الناس ده ركعتين الفجر لو تعرفوا ركعتين السنه ما بالك بالفرض يبقى اعظم واعظم واعظم ركعتين السنه النبي قال لك اللي يعرف اللي فيهم يروح يصليهم ولو حبوا ما بالك بالفجر نفسه طب خدوا القصه دي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى الفجر يوما وتفقد أصحابه فلم يجد سليمان بن أبي حثمة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى الفجر ما لقيش مين بعد ما خلص الصلاة بيبص كده وعارفين بعضهم ما لقيش سليمان بن أبي حثمة من سليمان ابن أبي حثمة هو من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد التابعين أحد التابعين وأمه هي الشفاء المشتهرة صح إحدى صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام وكان سليمان بن أبي حثم هذا مشتهر بقراءة القرآن الكريم وتلاوته وكان من ضمن القراء اللي بيأمون الناس في صلاة التراويح وصلاة القيام لأن كان بيؤم الناس في صلاة التراويح سيدنا عمر كان معين أبي بن كعب وتميم الداري وسليمان بن أبي حثمة يصلوا التراويح بالناس مع الرجال للرجال وللنساء يعني فالمهم لما سيدنا عمر لم يجد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الفجر عمل إيه وجلس يذكر الله كعادته حتى طلعت الشمس بعد طلوع الشمس كده راح ماشي رايح بقى السوق لأن سيدنا عمر كان بيتاجر عشان ياكل وياكل هو وعياله رغم انه امير المؤمنين بيسعى على تجارته برضه فالمهم وهو بيمر في طريقه الى السوق يمر على دار سليمان بن أبي حثمة في سكته من المسجد للسوق في سكته دار سليمان بن أبي حثمة فوجد أمه الشفاء قائمة على الباب فقال يا أم سليمان لما لم يشهد ابنك سليمان معنا صلاة الفجر قالت يا أمير المؤمنين إن سليمان قام ليلته يصلي ده يا حبة عيني من بعد صلاة العشاء وهو قاعد يصلي ركعتين ركعتين لحد قبل الفجر بشوية تعب ونام فضاعت عليه صلاة الفجر فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشهوده لشهوده معنا أو لشهود صلاة الفجر أحب إلي من أن أصلي ليلة حتى أصبح إن أنا أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من صلاة الليل كله ما أقعدش ليه؟ لأن صلاة الليل كلها لو كان الليل 10 ساعات ولا 15 ساعة اسمه إيه؟ نفل سنة تطوع إنما صلاة الفجر إيه؟ فريضة وصلاة الجماعة تصل إلى حد الوجوب أو إلى حد السنة المؤكدة من أعلى درجات السنن آه، الشيخ ال- ال- الإمام الشوكاني رضي الله تعالى عنه ورحمة بيقول إيه بيقول صلاة الفجر الحق عرض الآراء لأن في البعض بيقول صلاة الفجر صلاة ال- الجماعة صلاة الجماعة بيقول صلاة الجماعة آه، فرض والبعض بيقول شرط صحة والبعض بيقول واجب على التفريق بين الفرض والواجب والبعض بيقول سنة مؤكدة ولكل وجهته هو موليها المهم لكن ابن آه، الإمام الشوكاني اللي بيدو- بيدور على أي حاجة تقول بالوجوب يمسك فيها جاء عند صلاة الجماعة وقال الحق أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا يتركها أو يفرط فيها مع القدرة عليها إلا مشؤوم محروم أصله عارف إن هو لما يقول صلاة الجماعة سنة مؤكدة الناس تقول لك آه خلاص ده سنة بقى ويفرطوا فيها قال لا خدوا بالكم دي سنة مؤكدة ومش أي سنة سنة مؤكدة من, الدر... من ميدالية ذهبية سنة مؤكدة من الدرجة الذهبية لا يتركها أي صلاة الجماعة أو يفرط فيها مع كونها سنة إلا مشؤوم محروم والعياذ بالله يا هادي يعني ما بيصليش في جماعة ده ما- ده بيصلي بس مش في جماعة مشؤوم محروم امال بقى اللي ما بيصليش خالص يبقى ايه ده يبقى الشؤم نفسه والحرمان نفسه اللهم حببنا في صلاة الجماعة وأولادنا وأهلنا يا رب العالمين نرجع تاني بقى فسيدنا عمر قال ايه قال شهود صلاة الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة حتى أصبح لأن ما تقرب عبد بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله عز وجل عليه على ذكر الصلاة في بعض الصالحين اسمه الأسود بن سالم قاعد مع تلامذته مرة ده احنا بنقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ركعتا الفجر ركعتين السنة أحب إلي من الدنيا وما فيها أحب إلي من الدنيا وما فيها ده السنة ما بالك بالفرض زي ما قلنا هتبقى أحب وأحب وأحب اسمع بقى كده سليم آه آه الأسود بن سالم قاعد مع تلامذته هذا الرجل الصالح فبيقول لهم ايه بيقول لهم صلاة ركعتين أحب إليكم أو دخول الجنة طب لو احنا قالوا لكم خيروكم تصلوا ركعتين وتموتوا ومفيش جنة ولا نار إيه ركعتين وتموتوا او ما- مش هتصلوا وتخشوا الجنة فقالوا دخول الجنة والله إذا كنا هنصلي الركعتين بنصليهم عشان ندخل الجنة فلو خيرونا بين الصلاة ودخول الجنة هندخل الجنة الله حاجة سهلة فقال لهم لا صلاة ركعتين أحب إلي من دخول الجنة بلكم لو الصلاة ربنا فرضها عليا لمجرد ان انا اصلي وبس ومفيش جنه بعدها الصلاه على قلبي زي العسل الصلاه عندي حلوه وجميله يا سلام ما بالكم بقى ان لو الصلاه مقابل الجنه لا انا هختار الصلاه واسيب الجنه ده كلامه كلام الأسود بن سالم إزاي يعني المعادلة دي الصلاة ركعتين أحب إلي من دخول الجنة قالوا كيف ذلك يا إمام قال في صلاتي الركعتين رضاء ربي وفي دخول الجنة رضاء نفسي ورضاء ربي أحب إلي من رضاء نفسي شايف الناس كانت بتوزن الموازين إزاي نرجع بقى تاني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحب إيه تاني النبي عليه الصلاة والسلام يحب القتل في سبيل الله كان يحب يموت شهيد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بيحلف إن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيداً مات شهيدا من أثر السم الذي وضعته له آه، المرأة اليهودية م- من من خيبر هي لما آه، النبي صلى الله عليه وسلم سألت كان رايح مع يعمل هناك اتفاقية ومعاهدة وكده فسألت ده بيحب ايه قالوا بيحب الشاه المصلية والكتف بالذات الكتف المشوي في الشاه فراحت عاملة كتف شاه مشوي كويس و- وسقته بالسم وحطت يوم النبي قدام النبي عليه الصلاة والسلام فأكل وكان معاه البراء مش آه، و- وكم واحد تاني من الصحابة بشر بن البراء وكم واحد تاني فهم أكلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام مضغ مضغ يا دوبك نزل عند إيه عند البلعوم كده الأكل ثم لفظه راح مطلع الأكل تاني ثم قال الفظوا الفظوا فإن الشاة تخبرني أنها مسمومة ال- الشاة بعد ما ما انطبخت واتشوت كلمت النبي عليه الصلاة والسلام ودي معجزة حسية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني مسمومة فلفظه لكن كان بشر بن البراء أكل منها ومات والنبي عليه الصلاة والسلام كان لفظها بس بعد ما وصلت للبلعوم ففضل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أربع سنين ثلاث أربع سنين يعاني من أثر السم كان سم شديد ومات بأثر السم مش مات بالسم لا مات بأثر السم لأنه معصوم والله يعصمك من الناس معصوم من أن يقتله أحد القتل المعروف إن يسقيه سم ويقوم ميت ما حصلش كده مع النبي عليه الصلاة والسلام ما شربش سم وراح ميت أو ما حدش ضربه بسيفه راح ميت لا ده السم وصل لحد هنا وعاش بعد أربع سنين يعاني منه فمات بأثره فكتبت له الشهادة صلى الله عليه وسلم وده ال- ال- ال- ال- اللي كان الرسول بيتمنى فبيقول لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر نعرف الكلام ده بعد الاتصال إن شاء الله السلام عليكم أم إسلام
أم إسلام السلام عليكم ورحمة الله انقطع الاتصال يبقى شوف بني عثمان بيحب ايه تاني بقى قال لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون من أن يكون لي أهل الوبر والمدر الوبر اللي هو الخيام اتخذ من وبر الجمال يعني والمدار اللي هو الطين والحجارة الو... المدر يعني المدن والقرى لأنها بتتبني عمارات ودور وكده والوبر يعني الصحاري بقى البوادي اللي هي فيها الخيام يعني ناصا بيقول إن أنا أموت شهيد في سبيل الله ولا يكون عندي الدنيا كلها والقرى والمدن والصحاري والبوادي والريف تحت إيديا وحركها بإشارة من صباعي كل ده يبقى ملكي الناس في القرى والمدن والريف والحضر والبوادي يكونوا ملكي واتصرف فيهم ولا موت شهيد في سبيل الله قال لا أحب إلي أن أموت شهيدا في سبيل الله ليه؟ لكرامة الشهيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من الناس نفس ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها بيقول يعني أي حد مؤمن ربنا يقبض روحه وي وي ويدخل الجنة لأن أنتوا عارفين المؤمن ده إما أن يموت في غير الجهاد في سبيل الله وإما أن يموت مجاهدا في سبيل الله فإن مات غير مجاهد ومات على الإيمان أرواح المؤمنين الذين يموتون غير شهداء تكون معلقة في قناديل في الجنة كل روح لها قنديل في الجنة تتعلق فيه لحد ما يأذن الله بقى بيوم القيامة فترد الأرواح إلى الأجساد أما الشهداء فليهم ميزة أحسن بقى أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تمرح في الجنة يبقى أرواح المؤمنين غير الشهداء معلقة في قناديل وده فضل كبير أرواح المؤمنين الشهداء في حواصل طيور خضر تمرح في الجنة فدي بقى فيها تمتع بقى وفسحة وإذا أذن الله بالقيامة ترد الأرواح إلى هؤلاء وأولئك فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أي نفس مؤمنة ربنا سبحانه وتعالى يدخلها الجنة وتتعلق في الأناديل تحب لما تتخير يا مؤمن يا اللي قبضت روحك واتحطت في قنديل في الجنة تحب ترجع الدنيا ونديك الدنيا واللي فيها هنديك الدنيا الكرة الأرضية كلها تبقى ملكك ليك كرة أرضية لوحدك باللي فيها ولا تخليك في الجنة يقول لك لا لا أرجع الجنة أحسن ده الدنيا وما فيها لا لا دنيا مين الجنة غير واحد بس لما ربنا يقول له أو صنف لما ربنا يقول لهم تحبوا ترجعوا تطلعوا من الجنة وترجعوا الدنيا وليكم الدنيا وما فيها يقولوا آه الله ده مين دولة قال لك الشهداء بقى الشهداء اللي أرواحهم في طيور خضر تسرح في الجنة يقولوا آه نرجع الدنيا والمؤمنين العاديين اللي أرواحهم معلقة في قناديل يقولوا لا ما نرجعش وخلينا إزاي يعني قالوا, قالوا يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل فنقتل في سبيلك ده احنا شفنا فضل الشهيد احنا عايزين نموت بدل المرة في سبيلك اتنين وتلاتة وعشرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ايه قال ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد هو يحب يرجع للدنيا لما يكون في الجنة رغم النعيم ليه عشان يستشهد تاني في سبيل الله ولذلك النبي عليه قال وددت أن أموت في سبيل الله أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يكررها لحد نفسه من قطع شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيحب إيه نراجع مع بعض بقى كده واحنا بنشرح بنقول ليه كان بيحب كده فخلي حياتك فيها معالم حاجات تحبها ولها موازين وتضحي باي حاجه علشان النبي عليه بيضحي بالدنيا عشان ركعتين الفجر ما بالك بالفرض النبي عليه الصلاه والسلام بيضحي بنومه وراحته عشان يقعد يذكر ربنا من بعد الفجر لحد الصبح ومن بعد العصر لحد المغرب ليه؟ يقول لك أضحي بمليون ومئتين ألف جنيه وأنا أتمكن وأفرغ نفسي أن أنا أذكر الله أذكار الصباح وأذكار المساء والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا أضحي بالدنيا كلها أن أنا أكون ملك على القرى والمدن والريف والحضر مقابل أن أنا أموت شهيد في سبيل الله وبنقصه الملك ده ليه؟ للثواب العظيم اللي احنا شرحناه ناخد الأحاديث بقى نرجعها مرة تانية التلاتة أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي مش أحب الأشياء من أحب الأشياء دي عينات واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل قيمتهم أكثر من مليون ونص دلوقتي ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل يعني أربعة برضه وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني من الدنيا وما فيها طيب وأيضا في الحديث الآخر عن السيدة عائشة كما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر بعد الاتصال نكمل إن شاء الله عز وجل من معنا ألو السلام عليكم أمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا استاذ الشيخ أنا كنت عايزة أسأل بس على حاجة طب ممكن الصوت يعلى شوية الله يكرمك آه، حاضر آه، أنا كان بنتي مش يعني أنا متجوزة بس بنتي مش من جوزي يعني من واحد تاني طليقي يعني مم.
معايا معاك.
وكان معاها حوالي غوشتين ذهب آه، المهم إن أنا جوزي دلوقتي بيصرف عليا أنا وبنتي وبيعاملنا كويس جدا و... ومع العلم إن أنا باخد نفقة من طليقي آه، فاحنا اتزنقنا في- فبعنا الغوشتين دول آه، الغوشتين دول أبوها اللي جابهم لها أيوه دلوقتي احنا ما يعني ظروفنا وحشه ان احنا نرجع لها الغوشتين دول وهو قال لي ان هو اول ما ظروفه تبقى كويسه هيرجع لها الغوشتين دول كويس.
في وزر ولا ايه بالظبط عشان عايزين نعرف طيب بس.
انتوا بعتوا الغوشتين علشان تصرفوا على نفسكم وعليها ولا عليكم لوحدكم لا كان في ظروف في البيت كلها مع بعض طيب اولا هو ما يلزموش ينفق على بنتك والدها اللي ينفق عليها فهل والدها عامل لها نفقة شهرية نفقه بس تعتبر رمزيه بالنسبه للظروف طيب للمجتمع انتوا خدتوا الغوشتين دول علشان تصرفوا نفسكم بيهم اعتبرتوهم دين عليكم
اه انا معتبراهم كده بس انا عايزه اعرف يبقى اكتبي ورقة عندك عل- لبنتي عندي اتنين غويشة وزن مثلا 20 جرام تعطاها من ميراثي إذا أنا مت وأردها لها حين يتيسر المبلغ إذا أنا حييت وكده ذمتك بريئة إن شاء الله أنت وزوجك وأسأل الله أن ييسر عليكما أن ييسر لكما وما تنسوش دعاء قضاء الدين احنا لسه بنقول الذكر اهو اذكروا الله كثيرا يعني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا والاستغفار نوع من انواع الذكر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال يبقى اكثروا من الاستغفار طب أنا ويمددكم معلش بقى.
باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وجاء رجل الحسن البصري يشكو اليه القحط فيش مطر قال له استغفر الله بعد شوية جاء رجل يشكو إليه قلة الولد زوجتي ما بتنجبش أو خلفنا ولد وبقالنا سنين ما خلفناش عايزين تاني فقال له استغفر الله وجاله تالت قال له اللي عندنا ال الأرض و- والمطره بتنزل بس ما فيش ثمر في مطر وكل حاجة بس الأرض ما بتجيبش زراعة ولا ث- ولا ث- ولا ثمار فقال له استغفر الله واحد تاني قال له أشكو إليك قلة المال التجارة بايرة وما فيش تصاريف والسوق واقف فقال له استغفر الله فالناس سألوه التلامذة ده جالك واحد بيقول لك ما فيش مطر قلت له استغفر الله وواحد بيقول لك أولاد استغفر الله مال استغفر الله قال لهم أما قرأتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معنا من؟ أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ أنا أنا متجوزة بقالي 13 سنة أنا, أنا الصوت يا أخوانا لو سمحتم الصوت لو من عندنا يترفع شوية أو حضرتك ترفع الصوت شوية أ- أ- أنا بقالي أنا بقالي 13 سنة متجوزة أيوه و- وزوجي مش بيصلي خالص مم.
أ- أ- أنا الحمد لله ملتزمة أنا وبناتي و- و- و- وهو رافض تماما كل ما أكلمه يقول لي آه، سيبيها هتيجي بظروفها آه، آه، بيسيب آه، وبيشتم و- و- و- وبي- يعني واكتشفت إنه في رمضان بي- بيزني كمان أ- أ- انا انا خايفه يكون وطلبت ان انا انفصل عنه وخايفه يكون عليا وزر ان انا قاعده وم- ومتحمله كل ده وح- واعطيته كذا فرصه ومفيش فايده م- ما في- م- مفيش ولا بيصلي ولا بيعمل اي السؤال حاجه السؤال هو لا يصلي البتة لا جمعة ولا جماعة ولا اي حاجه حتى طلعنا عمره كان بيتحجج انه بطنه وجعاه وقاعد و- ومش بينزل يصلي بص يا أختي إذا كان لا يصلي مطلقا انفدي بجلدك منه أنت بتقولي 13 سنة أولا نسأل الله أن يهديه نسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه لكن 13 سنة ومصر على ترك الصلاة أنا بقسم وده ما أرتاح إليه وقد يخالفني آه، آخرون من العلماء ورأيهم يحترم إما أن يكون تاركا للصلاة بالمرة لا يصلي جمعة ولا جماعة بيصليش خالص ما بيصليش حتى على سطر ويسيب سطر زي الناس ما بتقول خالص، هذا خالص.
هذا لا يجوز أن يكون جو زوجا لك لا يقربك حتى لو انت في البيت ما تسمحلوش يقربك وان عرفت تخلصي منه خلصي ده 13 سنة صبرت عليه إنما لو هو بيقطع في الصلاة حتى لو بيصلي زوروني كل سنة مرة كده في رمضان يروح يصلي لا أهو نفضل نصبر شوية معاه كونه بيقطع لسه فيه الرمق لسه فيه الأمل أو بيصلي مطلقا يعني بيحافظ على الصلاة انت بتشتكي ان هو بيصليش خالص والعياذ بالله بيزني في رمضان ولما راح مكة ما كانش بيصلي برضه والعياذ بالله ف... فهذا والله أعلم لا يجوز أن يقربك حتى يصلي ماشي وأسأل الله أن يهديه أولا وآخرا أما أختنا آه، أم آه، أمة الله فأنا قلت لك كثرة الاستغفار آه، و- وحكاية الغوشتين يبقوا آه، دين عليك وتكتبيه وتردوه عند ال- ال- ال- اليسر إن شاء الله وما تنسوش الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ده دعاء قضاء الايه قضاء الدين وبرضو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن الحزن يعني الشيء الصعب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يبقى ربنا يسهل إن شاء الله عز وجل لنا ولكم وأختنا أم أحمد أسأل الله أن يهدي زوجك اللهم آمين إلى أن يصلي ولو على سطر ويسيب سطر ولو فرض كل أسبوع ولا كل شهر إيه، ما ما يقربلكيش لحد ما يصلي على الأقل صلاة واحدة هذا ما أراه في المسألة والله أعلم بعد طول بحث فيها واطمئنان قلب نرجع بقى تاني لما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويضحي بالدنيا كلها من أجل تحقيقه قلنا ذكر الله من طلوع ال- الفجر لحد ال- من الفجر لحد الشمس ما تطلع من بعد العصر لحد الشمس ما تغيب ده افضل عنه من عنده من مليون ونصف مليون جنيه ياخدهم في ايده لا إيه، مش عايزهم واقعد اذكر الله موازين وانا قلت لك ليه ذكر الله في الوقت ده بايجاز وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ركعتين سنه الفجر احب الي من الدنيا وما فيها وعرفنا ليه وبعد كده آه، آه، حتى انا نسيت اقول لكم ان في ركعتين سنه الفجر وانت نازل تصلي بيقول لك الهواء في الوقت ده الهواء اللي بتتنفسه بيبقى فيه نسبه عاليه من مواد معينه بتدخل للمخ وتعمل عمليه انعاش للذاكره انعاش للذاكره وثبت بقى ان اللي بيصلوا الفجر اكثر اكثر في استحضار المعلومات واقوى في الذاكره واحفظ وشهم تلاقيه ما شاء الله منور وقلوبهم صافيه ما شاء الله ما شاء الله والحاجه الثالثه الموت في سبيل الله عز وجل كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لو عرضوا عليها الملك ولا موت شهيد يقول لهم لا موت شهيد احسن وذلك لفضل الشهيد على الله تبارك وتعالى ناخد الحاجه الرابعه مما كان يعني من احب الاشياء الى النبي عليه الصلاه والسلام ونختم بها لان وقتنا اوشك على الانتهاء يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه الامام الحاكم آه، بسند صحيح وافقه عليه الإمام الذهبي فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع فضل العلم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة يعني إيه فضل العلم يعني إن أنا أروح مجلس علم أتعلم فيه الدين وأحكام الحلال والحرام وأرقق قلبي أفضل إلي من أن أنا أقعد أصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولذلك الواحد بيعجب من الناس أحيانا في الدروس في المساجد يستتقلوا كلمة في التراويح ويقول لك خفف يا عم الشيخ عايزين نصلي التراويح ايه رأيك ان قعدة العلم اللي بتاخدها بين التراويح تعتبر أفضل من التراويح كلها أنا عارف إن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب ما هو من جملة القيام إيه؟ طلب العلم وتعلمه وبعدين العبادة ما تقدرش تصححها إلا بالعلم الله هو كيف تعبد ربك بالذي شرع والذي شرع من أين يؤتى به بالعلم والعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إحنا بنقول لا ينفع عمل علم إلا بعمل ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح تاني لا ينفع علم بغير عمل علمت اعمل لأنك هتنسأل عن علمك ماذا عملت فيه طيب واحد بقى بيعمل من غير علم على جهل يعني كان ما يصلح ما يفسد أكثر مما يصلح يعني يجي كحالة يعميه تخيل واحد مش عارف شروط صحة الصلاة من شروط صحة الصلاة ستر العورة فتبص تلاقي ناس كتير يصلوا وبنطلوناتهم ساقطة أو لابس تيشيرت صغير كده قصير فيجي يركع أو يسجد عورته تبان ضيع الصلاة بتاعته ده لو يعرف إن من شروط صحة الصلاة إن العورة تفضل مستورة كان أمن نفسه كويس وشد البنطلون لفوق ونزل التيشيرت لتحت كانت تبقى م- مستورة نفس القضية المرأة من ضمن الكلام الساق ساق قدم المرأة نفسه مختلف فيه إذا كان عورة في الصلاة ولا لأ خلينا نمشي مع الرأي اللي بيقول إن قدم المرأة في الصلاة ليس بعورة إنما بره الصلاة قدم المرأة عورة باتفاق جميع العلماء إنما الاختلاف في الإيدين والوش مدرسة بتقول يجب آه، سترهم اللي هو النقاب ماشي ومدرسة بتقول لا يستحب سترهم إنما القدم لا يجوز لامرأة أن تكشف قدمها في الطريق إنما جوه الصلاة بقى ممكن تكشفهم على قول بس م- ما تيجي تلبس تلبس حاجة طويلة عشان لما تيجي تركع ما يترفعش فيبين بعض السقف تبطل صلاتها إيه اللي يخليني أعرف أحكام الدين دي كلها؟ العلم عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة فاحرصوا رحمكم الله على أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لنا البق- البقاء واللقاء سنستكمل أحب الأشياء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنرى عجبا بإذن الله أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله